أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين تكلمنا عن مقدمات في الزكاة وبعض أنواع الزكاة من كتاب منار السبيل وقلنا إن الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل وركن من أركان الإسلام الخمسة وأن الزكاة لها شروط حتى تجب شرط وجوب شرط الوجوب هذا لا يجب تحصيله ولكن إذا وجد صار الأمر واجبا هنا نقول لها شروط للوجوب في شروط أحيانا ما يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة ولا بد من تحصيل الوضوء حتى تصح الصلاة لكن لا يلزم الإنسان أن يحصل مالا عشان يحوش المال عشان تجب عليه الزكاة هنا إذا وجدت هذه الشروط وجبت, وجبت الزكاة شروط وجوبها خمسة الإسلام ولا تجب الزكاة على الكافر الحرية فلا تجب على الرسول ولما نقول لا تجب على الكافر بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنيا وإن كان يوم القيامة يحاسب عليه أو نقول إنها تجب ولكن يمنع من قبولها منه وجود المانع وهو الكفر ملك النصاب ملك النصاب الإسلام الحرية الملك للنصاب على الأنواع التي تأتي بعد ذلك لابد أن يكون هذا الملك ملكا تاما ملكا تاما حتى تجب الزكاة يبقى الملك اللي ما هوش ملك تام زي دين الكتابة أو مال أو ربح المضارب هذا لا يجب فيه الزكاة حتى يحصل عليه الآخر ويمر عليه العام ملك النصاب آخر حالة الخمسة هي تمام الحول يمر على زكاة الحول إلا ما سيأتي في زكاة الزروع والثمار أنه آتوا حقه يوم حصاده يبقى هنا وقت الحصاد وبعد ذلك هياخد فرصة عشان يجفف الحاجات من الحبوب اللي طلعت الثمار اللي طلعت ويخرج الزكاة يبقى إذا كان المحصول بيطلع كل تسعة أشهر كل ثمان أشهر كل سنة حسب الوقت بتاع خروج المحصول والعادة إنه يكون في كل سنة العادة الزكاة قلنا إنها في خمسة أشياء تجب الزكاة اللي هي زكاة الأموال سهل تجب عليه في أنواع الأموال التي عنده أنواع المال ممكن تكون بهيمة الأنعام اللي هي عبارة عن الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم ممكن تكون زكاة الزروع والثمار الزروع والثمار ودي اللي وقفنا عليها في المرة السابقة ممكن يكون في العسل ممكن يكون في عروض التجارة وفي الأسمان اللي هي النقدين الذهب والفضة إذا كان عنده مال في هذا المال الزكاة وحال عليه الحول وبلغ النصاب لكن عليه ديون تستهلك هذا المال مطلوب يؤدي ديون خلاص يؤدي ديون وبعد ذلك إذا بقي عنده شيء في يكون داخل في النصاب يبقى يخرج لا قل عن نصاب بعد كده لا يلزمه شيء وفرق العلماء بين الأموال الظاهرة والباطنة بالاعتبارات التي ذكرناها قبل ذلك أنه زكاة المال الظاهرة قالوا والله إذا كان في الخلطة في بهيمة الأنعام العامة ما بيسألش من لك كام ولي كام بياخد مع الجميع المولودين مع أنه ممكن واحد يكون له جملا واحدا يكون له جمل واحد والتاني له أربعة الجملة خمسة لا ده لوحده عليه ولا ده لوحده عليه لما اجتمعوا الخمسة بقى الاثنين عليهم عليهم شاة عليهم شاة طالما عليهم شاة يبقى هنا فرضنا انه الزكاة في دين ينقص هذا المال يبقى في الأموال الظاهرة الأموال الظاهرة اللي هتبقى إيه بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار هذه الأموال الظاهرة الأموال الباطنة اللي هيبقى الإنسان محوشها شايلها عنده الدراهم والدنانير فهنا وجهة نظر لبعض أهل العلم أنه إذا كان المال ظاهرا يبقى عين الفقير تنظر إليه وحقه متعلق به يبقى يخرج الزكاة ويأخذ منه عمل الصدقة ذلك قلنا قد يفرق بين إنسان هو بيخرج الزكاة بنفسه وبين ان الدولة بتأخذ منه الزكاة بتأخذ منه الزكاة مش هتسأل كل واحد عليك ايدين لانه ممكن يتهرب منه فبتأخذ من الشيء من العين اللي موجود إذا كان هو اللي بيخرج يبقى يدين بينه وبين الله عز وجل في هذه الزكاة إذا كان المال بتاعه بلغ ال- ال- النصاب بس عليه ديون تستهلك هذا المال أو تقلله عن النصاب يبقى لا يلزمه شيء على الراجح بهيمة الأنعام قلنا لها شروط زكاة بهيمة الأنعام اللي هم هيعنونوا لها بأنها زكاة السائمة السائمة السائمة بمعنى الراعية من السوم سوم يعني تمشي في أي مكان ترعى يبقى هنا زكاة السائمة تجب بثلاث شروط الشرط الأول أن تكون هذه ال- الأنعام عند صاحبها يقصد بها الدر والنسل يقصد بها الدر اللي هو اللبن هيحلبها يستخدم ياخد اللبن منها ويقصد بها النسل وما هياش عوامل ما هياش عوامل يعني ما بيشغلهاش تشغيلها يقلل منها ضرها ونسلها إذا كان بتعمل يبقى هنا تعب والحاجات اللي- العوامل ما فيش لابد تكون سائمة هذا شرط أول الشرط الثاني أن تسوم أكثر العام أن بترعى أكثر العام فلو أن بترعى شهرين ثلاثة ولكن تسعة أشهر هو بيأكلها لا يبقى هنا ما فيش فيها هذا النوع من أنواع الزكاة اللي هو زكاة بهيمة الأنعام برضو أن تبلغ نصابه أن تبلغ نصابه وذكرنا أن النصاب إذا كان في الإبل والإبل عددها قليلا يبقى بيخرج من جنس تاني اللي هو من الغنم آه تخرج شاب فإذا كان وصلت ل 25 من الإبل يبقى عدد كبير يبتدي يخرج منها ومع كونه يخرج منها ويخرج سنا صغيرة يعني 25 35 بيخرج بنت لبون يعني ناقة عندها سنة واحدة لسه صغيرة هو سواء الإبل التي عنده كبيرة م- سنها كبير آه، بس هو العدد بتاعها كده من 25 ل 35 الواجب عليه بنت مقاض أو ابن لغون ذكر أو كانت الإبل صغيرة عنده الجمال كلها سنها سنة واحدة سنها ستة أشهر شريها كلها لسه مولودة وحال عليها الحول يبقى بقى كلها عندها سنة هيطلع واحدة بنت لبون بنت مقاض من هذه البقر يعني قلنا الإبل بيبقى 5 10 15 20 بعدين 25 ل 35 من 36 ل 45 من 46 ل 60 من 61 ل 70 ل 90 من 91 ل 120 ومن 121 ل 129 وبعد كده هيبتدي في كل 50 يخرج حقة وفي كل 40 يخرج بنت لبون المفروض تكونوا حافظين الحاجات دي آه، البقر أقل نصاب البقر هيبقى يبقى إنسان عنده إما تلات- ثلاثون وإما أربعون نفس اللي قلناه في الإبل هيبقى في البقر لابد تكون البقر متخذة للدر والنسل ما هياش عوامل ما هياش عوامل شغالها في السقية أو شغالها في الحرث وكده ال- الحاجة التانية إنها تكون سائمة بتاكل في الحقل طول السنة بتاكل هو ما بيعلفهاش بيشتلهاش أكل ولا غيره بترعى في الصحراء أو ترعى في, في, في الأرض يبقى هي تبلغ النصاب تكون آه، متخذة للضر والنسل إنها تكون إيه آه، سائمة من بهيمة الأنعام يبقى في الثلاثين تبيع أو تبيع يعني يجوز في الثلاثين يخرج آه، عجل بقر عنده سنة ذكر أو أنثى إذا كان أربعين بيخرج مسنة مسنة وبعد كده كل اللي بيزيد بالعشرة فيها في كل ثلاثين تبيع أو تبيع في كل أربعين مسنة الغنم أقل نصاب الغنم بيبقى أربعون من أربعين إلى مائة وعشرين نفس الحاجة لأن هو مربي الغنم يستفيد بالولدة بتاعتها يستفيد باللبن بتاعها يبقى هنا هذه الأغنام آه، مش هنقول العوامل لأن عمر الغنم ما بتبقى عامل بترعى آه، طول العام أو أغلب العام يبقى آه، وبلغت النصاب عليه الزكاة الزكاة هنقول من أربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة بعدين مائة وعشرين إلى مئتين فيها شاتان وبعدين من مئتين واحد إلى 399 فيها ثلاث شيء وبعدين 400 إلى 499 فيها أربع شيء وعد بقى بالإيه بال- بالزيادة 500 599 فيها خمس فيها 600 ل 699 فيها كل 100 بيبقى فيها على مدى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب اللي هيطلعه من الغنم ده هيبقى قد ايه سنه قد ايه يكون جزعة من الغنم جزعة يعني وقعت سنة سنتين يعني لها من العمر سنة من الغنم ما ينفع من المعيز وينفع من الغنم إيه، لابد يكون سنة سنه سنة لكن إذا كان من الغنم ممكن يقل السن شوية بحسب الموت لكن الأفضل يخرج سنة إذا الاتفاق على ذلك إيه، من الممكن يقل شوية زي في الأضحية يبقى 8 أشهر يبقى 7 أشهر كده إيه، ممكن لكن الأفضل يكون لها سنة كاملة عند الاختلاط إذا خلط الغنم بتاعته بغنم, بغنم أخرى هنقول لابد أن الغنم المختلطة تبلغ نصابا ولا لا تبلغ نصابا لابد تبلغ نصابا لما عنده ده ثلاث غنمات وخلطها مع ثلاث غنمات فيش حاجة لكن ده عنده عشرون من الغنم وده عنده عشرون خلطوهم مع بعض السنة بحالها مع بعض الخلطة يبقى على ذلك هيكون أربعون فيهم شاء مع أن كل واحد كان معلوش حاجة لا ده عليه ولا ده عليه لكن لما اختلط ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصلاة إن اجتماع الحيوان مع بعضه قد يقلل الصدقة وقد يزيد الصدقة مش كده هنا اللي هيزود فيها اللي هو أصلا ما كانش عليه حاجة اللي ما كانش عليه حاجة زي ما ده عنده عشرون من من الغنم وده عنده عشرون من الغنم اختلطوا كان كل واحد معلوش حاجة لما اختلطوا مع بعض بقى عليهم شاء شاء مقسومة نصين ده عليه نصها يدفع نصها وده عليه نصفها والعامل الصدقة بياخد واحدة من الغنم وهم يتقسموا في الثمن بتاعها يتراجعان بينهما بالسوية زي ما ذكر النبي صلى الله وسلم عليه الخلطة مش هتبقى يوم ولا يومين لا هتبقى أغلب العام مختلطة الغنم مع بعض لا هيتقال في الغنم هيتقال في الإبل فهيتقال في البقر نفس ال ال الكلام فيها يبقى دي الخلطة قال لنا هنا إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب الماشية لهم جميع الحول بالاختلاط كان في جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكايا كالواحد يعني اثنين زكايا هذه البهيمة من الأنعام كالواحد برضو قلنا إن إذا كان البقر فيها زكاة الجاموس فيه ولا ما فيهوش نفس اللي هيتقال في البقر في الجاموس ونفس الجنس يبقى هنا الخلاف في النوع ما يفرقش فيها زي ما نقول الغنم تطلق على الضأن والمعز ولكن الاثنين هي تحت الغنم فهذا جنس واحد وإن اختلف النوع طيب قد تفيد الخلطة كما ذكرنا تغليظا وقد تفيد تخفيفا وقد تفيد يعني واحد عنده أربعون من الغنم عليه إيه في السنة عليه شاء والتاني عنده أربعون عليه والتالت عنده أربعون عليه اجتمعوا كلهم مع بعض السنة بقوا كام واحدة مية وعشرين عليهم شاء واحدة على الكل كل واحد عليه تلته كل واحد عليه تلت هذا الشيء هذه الزكاة قلنا زكاة بهيمة الأنعام يبقى دي في الأنعام الإبل والبقر والغنم اللي معدة عند صاحبها عشان ينتفع بالولدة بتاعتها تخلف عنده يعشرها ويبيع الولدة بتاعتها والأصل موجود عنده ان هو ينتفع باللبن والدر بتاعه لو انه لا الذي عنده حاجات بيعلفها فيها هذا النوع طيب هنسأله بقى بتعمل بيها ايه بيعمل بيها ايه هذا عنده خمسين بقرة عنده مئة مئة عجل والعبول بيربيها علشان يبيعها يربي للبيع طيب الآن هذه زكاة عروض تجارة عروض تجارة من رسم لك قد ايه مش هنقول عليك في الأربعين تب... في ت... مسنة وفي الثلاثين تبيع لا ده هنقول الآن احسب الثروة بتاعتك كام وعليك 2.5% في كل سنة 2.5% في كل سنة زي نقول التاجر لو ان انسان عنده في البيت ملح وعنده ذره وعنده زبيب وعنده كذا قوت البيت عليا في حاجه هذا شيء معلش لكن انا عندي محل وببيع هذه الاشياء شوال دقيق وشوال كذا اذا جمعت اتمان هذا كله طلعت 10000 جنيه عليا زكاه ولا ما عليش يبقى هنا زكاه ايه زكاه عروض التجاره زكاه عروض التجاره يقوم بالمال ونخرج زكاه عروض التجاره يبقى ده كان نوع من أنواع الزكوات النوع الثاني زكاة الخارج من الأرض أو نقول زكاة الإيه؟ الحبوب والسماع ما هو الأرض هتطلع يا إما حقل هيطلع فيه حبوب يا إما حديقة هيطلع فيها سمار سمار هنا الحقل مش هيطلع حبوبه بس نقول هو هي الحبوب اللي عليها الزكاة غير كده ما فيش زكاة في الخضروات ولا في الفواكه ما فيش فيها ونشوف ليه أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربع حاجات أربع حاجات اللي هي القمح الشعير التمر الزبيب اثنين من الحبوب واثنين من الفواكه اللي هي بتجفف فواكه تجفف القمح والشعير والتمر والزبيب هذه الأشياء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بأخذ الزكاة منها فلما يصح عنه الحديث أنه خذوا الزكاة من هذه الأربعة يبقى هي دي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خذوا طب ولما هي بس اللي موجودة ما يقول خذوا الزكاة من المولود وخلاص ليه يقول من هذه الأربعة البعض يقول إن هذا قيد معناه إن الزكاة لا تخرج إلا من هذه الأربعة ده عند الظاهري ال- ال- الجمهور يقول لك لا اشمعنى الأربعة دي يعني الأربعة دي فيها حاجات في غيرها ممكن تكون في النفع مثلها فل- فليخرج منها الزكاة فنظر هنا للإيه العلة العلة من إخراج الزكاة في هذه ليه بتخرج الزكاة من هذه الأشياء ما وجدت فيها مثل هذه العلة قل يلزم إخراج الزكاة منها فإذا قال القمح وقال الشعير طيب الذرة ما هي نفس اللي هنا ال- القمح والشعير بيتعمل عيش وخبز الذرة برضه يتعمل دقيق ويتعمل منه خبز للناس إذا كان الذرة الرز أنفع للناس من هذا وذاك يبقى هنا ال- العلة اللي موجودة هنا إنه مطعوم إنه بيدخر الناس إنه قوت للناس موجود في غيرها يبقى ليكون هذا الغير ما كانش موجودا عندهم فقال خذوا الزكاة من هذه طب ليه يقول خذوا الزكاة من هذه وما ما يقول خذوا الزكاة وخلاص خذوا الزكاة لأن كان في خضروات في خضار موجود الخضار اللي موجود في سلق موجود عندهم في لفت موجود عندهم في أشياء خضراء بتؤكل خضراء القض فإذا كانت هذه موجودة يروح العامل الزكاة هيقول هات خد الزكاة من من كل اللي موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل لا هذه الأشياء فقط سيب لهم الخضروات بتاعتهم سيب الفواكه بتاعتهم خد ال- ال- الزكوات من هذه الأصناف فقط يبقى كونه يقول خذ الزكاة من هذه الأربعة في حديث آخر قال لا زكاة إلا في هذه الأربعة يبقى ده باعتبار الواقع اللي كان موجودا عندهم عندهم هذه الأربعة وبجوارها في خضروات وفواكه لا الخضروات فيها زكاة ولا الفواكه فيها زكاة اللي هي هذا النوع من الزكاة اللي هنطلع منها نقول لا التي ييبس من الفواكه هو وبيعيش ويدخر هذا اللي بيخرج منه الزكاة يبقى أجمع العلماء على أنه هذه الأربعة فيها الزكاة وده الأئمة الأربعة فاختاروا أنه في حالات تانية تلحق بها يجب الزكاة ما كان مثلها أو كان أنفع منها عند الناس وفيها العلة المولودة فيه دليل الزكاة قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا ما من ألفاظ إيه العموم يبقى كل ما أخرجنا لو الآية دي لوحدها يبقى أي حاجة بتخرج من الأرض يلزمك إخراج الزكاة عليها دي لو كانت الآية وحدها ودعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما سقت السماء والعيون في ما سقت السماء ما سقت السماء بتنزل في حتة حتة لا هو الحقل فيه كل الخضروات وكل الفواكه وكل الأصناف والمية بتنزل على الجميع فقال لك فيما سقت السماء ولذلك أخذ أبو حنيفة بالعموم قال لك العموم في الآية يقول- يقول لنا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يبقى كل ما أخرجه من الأرض تخرج عنه الزكاة كذلك في الحديث فيما سقت السماء يبقى هنا كل ما تسقيه السماء يلزمك أن تخرج عنه الزكاة هذا أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور حددوا هذا ال- الشيء وقالوا إن لا أما جاء الحديث أن خذوا الزكاة من هذه الأربعة فقلنا يبقى العموم اللي فيما سقط السماء مقيد بهذا الحديث وبالقياس على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا أولى هذا أولى أن يقال إن الزكاة في هذه الأربعة وما ألحق بهذه الأربعة من أشياء عند أبي حنيفة يا ترى عرف الحديث هذا ولا ما عرفش هذا الحديث وليه ما أخذش بالحديث اللي, اللي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الزكاة من هذه الأربعة أو لا زكاة إلا في هذه الأربعة إما عرف الحديث وضعف الحديث عنده ولكن صححه بعض أهل العلم هنا نقطة ثانية ذكرناها في الأصول المرة اللي فاتت أن دلالة العام على أفراده هنا العام يدل على شيء من أفراده دلالة قطعية لكن على استيعاب جميع الأفراد الدلالة ظنية الدلالة ظنية عند أبي حنيفة دلالة العام على جميع أفراده دلالة قطعية هنا يجي الخلاف فيه انه اذا كانت الدلاله دلاله قطعيه هل يجوز تخصيص هذا القطعي بحديث واحنا نقول حديث الاحاد تفيد الظن هنا الخلاف اللي بين ابي حنيفه وبين الجمهور الجمهور يقولون انه دلاله العام على افراده فردا فردا هذه دلاله ظنيه طالما دلاله ظنيه ود- وحديث الاحاد يفيد الظن يبقى يقيد ما في الايه بهذا الحديث هذا صحيح عند أبي حنيفة يقول الدلالة اللي في الآية دلالة قطعية والحديث حديث أحاد فلا يقيد الظن لهذا لأنه كأنه يعتبر الآية عمت وده الحديث خصص يبقى لغى بعض الأشياء بهذا إيه نسخ فيقول الظن لا ينسخ القطعي الظني لا ينسخ القطعي ده الخلاف اللي بين أبي حنيفة وبين الجمهور في ذلك فلذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة وعنده بعض التخصيصات لأدلة ذكرها طيب هنرجع نقول في الزكاة القدر بتاع هذه الزكاة قال لنا خمسة أوسق تجب فيما تجب فيه بشرطين الأول أن يبلغ خمس نصاب وقدر النصاب بعد التصفية تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع يعني كون الخمسة الأوسق هو ده النصاب جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة برضه رحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالعباد الواحد عنده مزرعة صغيرة وبعدين المزرعة بتطلع له في سنة شوية حاجات بسيطة اللي بتطلع منها ما هيش تبلغ النصاب يقول له طلع زكاة يطلع زكاة على إيه حاجات بسيطة فربنا رحمته أنه جعل الزكاة في الشيء الذي له قدر له قدر عند الناس فشوف زكاة المال لو أن الإنسان محوش 100 جنيه قاعدين عنده سنة يلزمه زكاة ما يلزموش الزكاة لكن جعل انه لا في قدر معين اللي عليك الزكاة فيه 200 درهم من الفضة يعني 600 جرام من الفضة يعني حوالي تعمل 3000 او 4000 جنيه هذا هذا مبلغ مبلغ اللي محوش 4000 جنيه 3000 جنيه قعدوا عنده سنة كاملة معناه مش محتاج اليها فنقول له طلع الزكاة قدرا يسيرا من هذه كل 1000 طلع عليه 25 فلما يطلع على 4000 يطلع 100 جنيه حاجة حاجة بسيطة جدا عليه لكن اللي معه 100 جنيه هيكون واضح انه غلبان راخر ما هي ما هوش مال كثير عشان اقول له طلع عليه الزكاه يبقى على ذلك جعل نصابا معينا الذي فيه الزكاه كذلك في الزروع والثمار جعل نصابا فيه النصاب قد ايه حدده بالخمسه الاوسق خمسه اوسق الوسق عباره عن كيل ضخم جدا هذا الكيل الضخم يسع قد ايه يقول لنا هنا خمسة أوسق تعمل 300 صاع يبقى كأن الوسق الواحد يعمل 60 صاع 60 صاع أما نيجي نتخيلها كده ونقول الصاع عبارة عن كوز كوز الكوز ده بيتملى بقد إيه يقول لك حوالي كيلو ونص تمر كوز يملأه حوالي كيلو ونص تمر يبقى إذا قلنا الوسق 60 صاع يبقى الوسط هيكون كام كيلو حوالي 90 كيلو من التمر تقريبا 90 كيلو من التمر يبقى خمسة أوسق فيها حوالي 450 كيلو من التمر يبقى اللي حصل هذه الكمية من التمر يطلع الزكاة بتاعة هذا التمر إما 5% وإما 10% بحسب أنه سقى النخل بتاعه إزاي تجب فيما تجب بشرطين الأول النصاب النصاب وذكروا بالأرادب قال لنا ستة وربع والرطل العراقي 1600 وبالقدس 257 وسبع رطل دي يعني بحسب البلدان وكل بلد لها طريقة معينة في الكيل بتاعها في مصر كان مشهور الإردب الإردب في العراق مشهور الرطل العراقي في الشام الرطل الشام يبقى هنا مش شرط بقى ان اللي هنا يكون عارف اللي هنا لا لكنه حط له في الاخر انه قدر معين الخمسة الاوسط احسبها بالكيل بلدك يطلع قد ايه في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يبقى إذا بلغ خمسة أوسق فيها صدقة أقل من ذلك ما فيش فيها صدقة أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها وقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها هذا وقت الوجوب أن يكون مالكا لنصاب وقت الوجوب يبقى لو أن صاحب المال باع الأرض بتاعته باللي عليها بما باع الأرض بالحاجة اللي فوقها هنقول له ما ما يجبش عليه لأن ما بلغش الحاجة بتاعته ما أدركتش بحيث نقول هذه ينفع تؤكل الآن فباع ما عنده حديقة راح باعها كلها الأرض بالشجر اللي في بكل اللي عليها باعها يبقى هنا لا يلزمه أن نقول له لا ما تبيعش الحديقة إلا بعد بلوغ الصلاح مش ملزم بهذا الشيء لأن ببيع الأرض باللي عليها فرق بين أبيع الثمار اللي موجودة وحدها يبقى لا تباع إلا بعد بلوغ الصلاح وبين أبيعها تابعة للأرض خد الأرض باللي عليها ببيعها بكذا يبقى من الذي- ال- الذي باعها يلزم زكاة الزروع وهي لم آه، تبلغ أنها تؤكل أو لم يبدو صلاحها ما ينفع ما علوش ما يلزموش هنا لا ال- اللي اشترى الآن عنده الحديقة وبدو ال- الصلاح هي- وهي في ملكه وهي في- يلزمه ولا ما يلزموش يلزمه الزكاة يبقى وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة بيقول لنا إذا اشتد الحب نرجع تاني نقول عنده المزرعة وفيها حبوب قمح القمح ظهر ولكن لسه ما بيطحنش ده، لسه ما زال أخضر اتحبب بس قدامه شهر أو شهرين على ما ييبس وكده راح عامل الصدقة قال له انت عليك زكاة كده، هذا وقت الوجوب وقت الوجوب الآن ولكن هناخدها منك امتى لما تجمع و- و- و- و- و- و- وتيبس عندك ولما تنقيها وتعبيها وناخد منك الزكاة لسه هاخدها طب هل يجوز نبيعها الآن ولا لا يجوز بعد ما بدأ الصلاح يجوز البيع يجوز البيع وجبت عليه الزكاة ولا ما وجبتش وجبت لأنه بيبيع بعد بدو الصلاح اللي بنقول اشتد الثمر أي اشتد الحب والثمر من الممكن أنه يؤكل يبقى الزكاة لهذا شيء واجبة على مين على مالك الأرض على صاحب الأرض مع أنه باع الثمرة خلاص نقول له استثني منها الجزء اللي هو اللي فيه الزكاة لأن ده حق الفقراء ليس حقا لك فرضنا أنه باع هذا الشيء نقول له أنت ملزم بتطليع القدر اشتري بقى مكانها وأخرجها للفقراء يبقى هنا فرضنا أنه باع نقول له استثني ما تب- ما تبيعش كل اللي موجود ولكن سيب قدر الزكاة أنه حق الفقراء لأنها وجبت عليك الزكاة أما المشتري لا ما وجبتش عليه ده هو اشترى الآن محصول اشترى المحصول يبقى ده تاجر بيتاجر فيه عليه زكاة عروض التجارة من ناحية أخرى لما يبيع ويبلغ المال عنده النصاب ويكون آه، حال عليه الحول يبقى ده معنى قوله أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها وقت وجوب الزكاة امتى وقت الوجوب ده ده قبل وقت الجمع قبل وقت الجمع فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاح لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتياد فأشبه اليابس وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه لا ذكرنا الحديث ده قبل كده وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يجمعون الزكاة هذا متفق عليه أنه كان يبعث عماله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الزكاة من الناس إنما الخرص الحديث نفسه حديث فيه ضعف إنما جاءت أشياء أخرى تؤيد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحها ما جاء في الصحيحين في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مر على حديقة لامرأة هذه الحديقة المرأة امرأة مؤمنة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عايزة تدفع ما عليها من زكاة في الحديقة قال اخرسوا اخرسوا الحديقة يعني احسبوا عليها قد ايه زكاة معنى الخرص انه الحساب الحساب ينظر في النخل اللي مولود النخل ده قد ايه دلوقتي مولود وعلى ما البلح اللي فيه يثمر يتحول لتمر هيخس ويقل يبقى قد ايه فيها فهنا معنى الحساب يبقى انت عليك الزكاة بتاعتك 10% او 5% فاحصى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحديقة دي هتجيب 10 اوسق هيطلع من وفعلا طلع فيها 10 اوسق وهم راجعين اخذوا ال- الزكاة اللي كانت على المرأة يبقى هذا الحديث اللي في الصحيحين فيه دليل على الخرص الخرص بمعنى الحساب حساب يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال يقوم ينظر في الحدائق ينظر في الحقول ان دي هتجيب قد ايه شعير السنه دي من الحاجه المولوده مش قبل ما تتزرع يقول لك ده يجيب كذا لا ده- ده بعد ما بدا صلاح الثمار بعد ما اشتد الحب وهو ما زال في السنبل يقوم ينظر إيه؟ العاده في مثل هذا مش هتحصل له جائحه هتضيعه الا ان يشاء الله سبحانه لكن العاده ان طالما الحب اشتد بينفع بيدفع بعد كده وبيأخذ ويمكن حسابه انه اهل الخبرة من الفلاحين ينظر لك الله الح- الحقل المولود ده هيجيب السنة دي 100 كيلو ده هيجيب 10 أرادب ده هيجيب كذا له خبرة في هذا الشيء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أهل الخبرة ي- يجمعون أو ي- يعرفون يقدرون الزكاة عليه قد إيه في هذا الحقل ولا في هذه الحديقة وياخدها منه لما يجمع الثمار بتاعته بيقول لنا هنا فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه الإمام أحمد وهو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة نقول الزكاة تجب على صاحب الزرع صاحب الزرع لكن اللقاط واحد بيروح انه يدي يساعده في جمع المحصول وبعد ما جمع المحصول فصاحب الأرض قال له خد اللي وقع على الأرض فلقط اللي وقع على الأرض حتى لو اللي لقطه ده بلغ خمسة أوسق هنا يلزمه زكاة فيها ما يلزمه ده مش هو الزارع مش هو الزارع ده لا ده لو كده هبة من صاحب الأرض هذا اللقاط اللي بيجمع الحاجة اللي وقعت من ال- صاحب ال- المزرعة وما يأخذه أجرة فرضنا أن المزارع قال له آه، آه، آه، تعال اشتغل عندي وحديك الأجرة بتاعتك من الزرع نفسه هديك تمر من اللي بيطلع على كل فدان هتعمله هديك آه، وسط من التمر راح جمع له 20 فدان طلع له الأجرة بتاعته 20 وسط من التمر هنا خمسة أوسق فيها زكاة ولا ما فيهاش طب ده طلع له 20 عليه زكاة معلوش زكاة لأنه أخذها أجرة لا هو زرع ولا هو عمل الأجرة بتاعته هنا زي ما نقول إنسان أدير بيشتغل عند عند إنسان بيقول زكاة المال تجب إذا كان المال بلغ آه، 3000 جنيه فرضنا ده أجرته 3000 جنيه هياخدها يقول طلع زكاة المال على الأجرة دي ما يطلعش حاجة عليها إلا إذا مكثت معه سنة بعد سنة يبقى طلع عليها ال- الزكاة يقول يجب فيما, فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر هنا ال- الزكاة قدرها قد إيه إما أن صاحب المزرعة بيتعب فيها جايب موتور للمية وبيدفع ثمن المية و- يبقى هنا كلفة عليه كلفة عليه يبقى الكلفة يستحق معا أن تقل عنه الزكاة يقل الزكاة يبقى عليه 5% تنزل النص بدل ما عليك 10% لا 5% فقط من ال- الزكاة لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يبقى هنا الناضح الناضح اللي هو الجمل يعني بينضح عليه دي بيشيل عليه المية يحط القرب عليه ويروح يسقي عليه يسمى بالناضح ويسمى أيضا بالثانية الثانية وهنا السواني السواني الجمال اللي بتشيل المية يسقي بيها الزرع ده كان في الماضي بيسقط عن طريق ال- الجمال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري وفيه رواية في السنن فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر ده ده الحديث فيه انه فرق بين الكلفة وعدم الكلفة فيما سقط السماء المطر بينزل تطلع ال- ال- ال- الزرع بإذن الله سبحانه الأنهار النهر قريب الترعة قريبة والمية بتدخل على المكان ب- بسهولة يبقى على ذلك فيما سقط السماء يكون فيها ال- العشر هنا انت ما تكلفتش كتير انت رميت الحب على الارض وربنا نزل لك المطر من السماء يبقى طلع النصيب ونصيب قليل ليس كثيرا ع- عشر انت لك تسع عشر والله عز وجل ال- العشر يوزع على الفقراء يبقى هنا فيها في مساقة السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا أو كان بعلا في العشر البعل النخل ال- أو الشجر اللي عروقه طويلة يسمى البعل يقال العثري أيضا العثري اللي هو بيضرب بعروقه في الأرض يقوم ال- ي- توصل له المية من المياه الجوفية ففرق بين هو يحتاج يزرع ي- يسقي وإن هو الشجر بنفسه ربنا مبارك في العروق بتاعته بتوصل للأرض وتاخد مية بيحتاجش إن حد يسقيه فقال لك إن هذا فيه العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر هذا في كلفة الثانية الجمل اللي بيسقي عليه لذلك جاء في الحديث لما شكى البعير للنبي صلى الله عليه وسلم ان اهله عايزين يذبحوه فبيسأل اهله اصحاب البعير فقالوا ان كنا نسنو عليه كنا نسنو عليه بمعنى نسقي عليه معنى نسقي عليه هذا انه الثانية الثانية الإبل اللي بيسقى عليه يجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا يجب ذلك أن يخرج زكاة الحب مش هيجيبه بقشره بالطين اللي فيه بكده ويديه الفقراء لا زي ما انت بتعمل في حاجة حاجتك هتعمل فيها ايه هتاخد حاجات تخليها قوت لك هتنقي انضف حاجة القوت بتاعك هتبيع للتجار الجزء الباقي عشان تكسب فيه برضه هتبيع له الحاجة النظيفة ما تجيش على الفقير تديله الحاجة التلفانة بيقول لك لا زي اللي انت هتاكله دي للتجار تعطي للفقير يبقى يصفيه يصفيه مما من الشوائب التي فيه كذلك الثمر يكون يابسا الثمر اللي هو الغالب هيبقى العنب يذبب يصير زبيبا أو البلح يثمر يصير تمره يثمر البلح لما روى الدار قطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر كما يخرص يعني بيقول له ان اخرص هذا زي ما بتخرص التمر كذلك العنب تخرصه معنى الحديث اسناده فيه ضعف لكن له شواهد في هذا في صحة معنى الخرص كما قدمنا وسيأتي أيضا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب ابن أسيد أنه يخرص العنب إن احسب العنب يبقى هنا رجل له خبرة هيروح الأماكن اللي فيها العنب ويقول العنب ده السنة دي هيعمل كذا اللي قدامي الفدان هيجيب كذا هيجيب كذا وبعدين لما يتحول العنب ده لزبيب هيخس ويقل هيبقى كذا فيقوم بيحسبها في وقت ما العنب ظهر وممكن يؤكل بس ما ينفعش يجمع لسه هيقعد شوية عشان يحلو يبقى في الوقت ده هذا وقت ايه الوجوب وقت الاشتداد والتموه ان في ميه في العنب من الممكن بس هيلاقي فيها مزازه شويه لا لسه عايز يقعد عنب اكثر من ذلك هذا وقت الوجوب بيحسبوا عليه ان ده هيطلع منه زبيب كذا هنجيلك بعد شهرين ناخد منك الزبيب اللي حق الفقراء يبقى لا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس هو ده اللي بيؤخذ في الزكاة فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه وقع نفله يعني صاحب المزرعة راح مطلع العنب زي ما هو عنب وده الفقراء هيعملوا بيه ايه هو ذلك اللي هياخده الفقير هيقعد عنده كام يوم هيعفن ويبوظ يبقى هنا لا لا تعطي الفقير الحاجة اللي يقعد بيها السنة بتاعته ياكل منها يبقى ياخذ الفقير الزبيب لا مانع انك تدي عنب اللي يحتاج من عنب لكن مش زكاة مش زكاة الزكاة دايما الحاجة المال اللي ياخذها الانسان تقعد عنده لو تخيلنا ان الشريعة امرت الانسان يطلع زكاة البلح بلح طلعه بلح اللي هياخد بلح هيعمل بيه ايه اخذ البلح هيعمل مربى مثلا اخذ البلح هيخلي عنده في البيت بعد فترة باظ البلح او, أو يوزعه على الناس مش هيعيش هيوزعه على الناس لكن المقصود اغناء الفقير الفقير اللي يغني الفقير انك تديله قوت عنده ما يطلعش يسأل الناس فالزبيب كان قوتا عند اهل المدينة التمر كان قوتا عند اهل المدينة القمح والشعير والذرة والرز أقوات عندنا وعند غيرنا فعلى ذلك هذه الأشياء اللي تصلح لما هياخد الفقير الرز هينتفع بهذا لما ياخد القمح هينتفع به لما اديله القمح وهو لسه أخضر ما طلعش منه حاجة هيعمل بها إيه هيبوظ عنده مش هينتفع به فلذلك الشريعة دعت لا لابد يكون يابسا جافا يصلح أنه يتخزن عنده فيأكل منه خلال العام يبقى لو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقعنا فيه وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط أو شرط كونه مسلما أمينا خبيرا يبقى الإمام الحاكم يعني يبعث الخارس يعني أهل الخبرة إنسان الخارس يخص بمعنى يعمل بالحساب بالحساب انه ينظر له نظرة وله خبرة فيحسب ان الحاجة دي هتجيب كذا السنة دي يبقى عليك الزكاة كذا لثمرة النخل والكرم الكرم اللي هو العنب يعني وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان هو نهى عن تسمية العنب كرم وقال الكرم قلب المؤمن الكرم قلب المؤمن هنا كلمة الكرم يعني كان معروف عند العرب يسمي الخمرة كرما يسميه الخمر فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التسمية انك تسمي العنب لانه بيخلي الانسان يروح ذهنه للخمرة وكأنه بيقطع عنه ال ال ال الوسائل اللي ترجعه والذرائع اللي ترجعه لشرب الخمر كانوا يسموا الخمر كرما ليه هم كانوا يزعمون ان الخمرة دي بتعودهم على الكرم انه يبذل ويدي وقت ما بيبقى سكران ما بيهموش المال تفرقش عنه الدينار من البعرة دي زي دي ويوزع المال هذا ليس كرما حقيقي هذا تضييع للمال بسفاهة وعدم فهم لكن الإنسان المؤمن الكرم قلب المؤمن لما فيه من الخير لما فيه من الخير هم كانوا بيسموا العنب كرما ليه كان يسموا يقول لك إنسان العنب حلو طعمه حلو والحدائق بتاعة العنب بيبقى العنب قريب داني من الناس وبيبقى أكوام اللي عايز بياخد وبياكل سهل فسمي كرما لذلك إن العنب سهل التناول حلو الطعم كثير حين يطلع منظره حلو فيها فكانوا يسمونه الكرم على ذلك لكن لما حولوا كلمة الكرم العنب للخمرة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التسمية فهنا سمى يعني على أصل التسمية وقال الكرم هنا المقصود منه العنب ولكن لابد حتى يخرج زكاة يكون زبيبا وليس عنبا إذا بدا صلاحها ويكفي واحد معناه إن الحاكم بيبعت واحد هو عامل الزكاة بعت اثنين ثلاثة فيش معنى إنما ما فيش عنده إلا واحد بعت الواحد يخرج على صاحب المزرعة وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا اللي هيبعت اللي ياخد الزكاة أو اللي يحسب الزكاة مش هيبعت واحد حرام يروح ياخد رشوة من صاحب المزرعة ويقول له معلكش حاجة السنة ولكن لا يبعث إنسانا مؤمنا إنسانا خبيرا إنسانا يفهم في هذا الشيء له خبرة فقال لنا هنا أنه سنة للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا إذا بدا صلاحها يكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا ممن يرى الخرص من الصحابة عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حسمة ومن التابعين قاسم بن محمد ومن بعدهم الشافعي وأكثر أهل العلم يعملون بالخرز الخرز أريت على مين لك أريت على رب الثمرة إنه بيحسب له الحاجة اللي عنده فهو اللي بيدفع له الأجرة يبقى هنا يأخذ أو إذا كانت الدولة بتطلع له الراتب بتاعهم الدولة ما فيش شيء لكن إذا حصل خلاف أو ما فيش أموال عند الدولة فبيكون الأجرة بتاعته على صاحب الثمرة لعمله في ماله عملا مأزونا فيه شرعا يجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر يجب عليه ذلك على الإمام أنه يبعث السعاة الحاكم يبعث السعاة زي ما الحكام الآن في كل البلدان يجي على كل سنة يبعث بتوع الضرائب يروح للناس هات الضريبة يبعث الشؤون الاجتماعية هات التأمينات يبعث مش عارف إيه هات الزكاة الزكاة المفترض تجمعها الدولة من الناس تجمع الزكاة ففي موعدها في كل عام يبعث العمال يحسبون على الناس الزكاة عليك زكاة كذا ويكون أمناء من أهل الخبرة كما ذكرنا لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية العشر اللي هو زكاة يعني زكاة الحبوب والثمار تسمى العشور أو العشر والخراج أيضا الخراج إيه بقى حكاية الخراج دي بيقول لك الأرض الخراجية اللي هي ما فتحت عنوة الأراضي التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين لم تقسم بين الغانمين زي أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق لما فتحها الصحابة ما قسموش الأراضي دي ان الجزء ده يختص بفلان لا لا سابوا الأرض في أيدي أصحابها ولكن فرضوا عليها انه حقوق هؤلاء الفاتحين على الأرض نفسها فكانت تسمى الخراج على كل أرض كذا يذهب خراجها إلى إمام المسلمين ويوزع على الفاتحين أو الغانمين وذرياتهم من بعدهم يبقى الأرض حاجة الأرض المفتوحة عنوة غير الأرض مفتوحة صلحا ما فيش فيها هذه العشور ما فيش فيها الخراج إنما الخراج على الأرض مفتوحة عنه العشر في الغل يبقى صاحب الأرض بيقول له هتدفع على الأرض اللي الآن بقت اسمها ضريبة أطيان أطيان يبقى على طين المولود على الأرض المولودة بتدفع كل سنة كذا دي كان الأصل بتاعها إن هذه ما هياش للناس إنما كانت لمن فتح البلدان طيب فيها الخراج وفيها العشر على المحصول نفسه المحصول إذا كان المحصول من هذه الأصناف التي ذكرناها قال وهي ومثلها أيضا ما دل عنها أهلها خوفا من المسلمين وما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج أنواع الأراضي في أرض فتحت عنوة تركت في أيدي من فيها في أرض أهلها فروا وسبوها فأخذها المسلمون وعاشوا فيها وبعد ذلك أعطوها لناس من أهل الأرض يزرعوها وينتفعوا بها ويدفعوا الخراج لعمر بن الخطاب ومن بعده رضوان الله عليهم كذلك هنا إذا كان أهلها صلحوا عليها أن زي خيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أهل خيبر من اليهود قالوا له أنتم مش بتوع زرع ما تعرفوش تزرعوا سيبوا لنا إن إحنا نزرع وأسمونا في الثمرة اللي يبقى الأرض بتاعتكم وبعدين نزرع هذه الأرض وناخد نص الثمرة لنا يبقى اليهود ما كانوا يملكون إلا نصف الثمرة لكن الأرض لما فتحت صارت ملكا للمسلمين ذلك أجلاهم بعد ذلك لما ناقضوا العهود معه تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل التضمين تضمين معنى الضمان واللي نص عليه عن الإمام أحمد لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا القبالات ربا قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلود والنخل فسماه ربا لأنه في حكمه الكلام كله يمكن صعب شوية هذا الكلام المقصد القبالات مأخوذ من القبول قبول تقبل الحال القبالات يقول لنا ابن عمر القبالات ربا هذه فتوى ابن عمر رضي الله عنه كانوا يجوا على الأرض ويشوف مين أغنى واحد في هذه هذا المكان العمدة الدهقان ويقوموا يقبلوه هذه الأرض يعني أنت مسؤول عن الأرض دي الأرض دي الزكاة بتاعتها حتى الله علينا السنة دي ألف فيها اجمع من الناس وادينا الألف يوم هو يجمع من الناس يدفع الألف من عنده ويجمع من الناس أكثر من الألف اللي دفعها يبقى مال بمال هو ما عملش حاجة إلا إنه مسؤول زي ما يطلع بتاع الضرائب اطلع خد الناس تجمع لي السنة دي مليون يطلع يجمع أكثر من مليون أو أقل هديك الباقي لنفسك تاخده لنفسك أو هديك نسبة في هذا الشيء فيكون في مصلحة إنه يرفع النسبة على الناس علشان ياخد نسبة أكثر لنفسه يعني هو مش هينظر للعدل بقى ولا غيره هينظر هو هياخد إيه فيها فهنا كانت القبلات ربا الأرض يجي عليها هذا الإنسان وبعدين يقولوا له إن هذه الأرض عايزين منها السنة دي تطلع لنا محصول الشعير الزكاة المفروض عليها لنا 100 وسط فيها 100 وسط شعير يكون الأرض فيها العلود العلود بمعنى العمال اللي بيعملوا فيها من العبيد ونحوهم يقوم هو يشغل هؤلاء اللي فيها أنا دافع عنكم الزكاة هاتوا بقى هاخدها منكم أنتم يشغلهم ياخد أضعاف الذي دفعه فكأنه أعطى شعيرا 100 وسق وأخذ مكانه 200 وسق هذا الربا ولا مش الربا فقال لنا القبالات يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة القبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس منها يعني الأرض أرض فيها شعير أرض فيها قمح أرض فيها كذا فيعين إنسان من اللي في هذا المكان يقول له إحنا عايزين الزكاة السنة دي 100 كيلة 100 أردب من القمح يبقى هو يدفع من عنده هو ال 100 أردب من القمح وبعدين يحصلها من الناس مش هيحصلها 100 وهو إيه اللي استفادوا يعني يديهم 100 ويجمع من الناس 100 لا يجمع من الناس أضعاف ذلك يبقى هنا كأنه باع قمح بقمح أكثر منه فدي اللي قال فيها عبد الله بن عمر إنها أو القبلات ربا وهنا بيفسرها عندنا في الكتاب هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج العمال يعني من عبيد وغيرهم بيعملوا فيها أصل العلج الإنسان القوي اللي بيعمل صنايعي بيعمل في الأرض هذا العلج فيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان التفسير اللي عندك في الكتاب هنا كأنه عايز يقول أنه ربا ليه ربا قال يعني في حكم الربا في حكم الربا أنه باطل كأنه عايز يقول يعني القبلات باطلة فو- فوصف بهذا الوصف وهذا يعني تفسير ب- لف عن الموضوع من بعيد قوي يعني تفسير لا التفسير ان هو ابن عمر يقصد ربا حقيقة هي ربا الصورة اللي قلناها لكم ان انسان مسؤول عن هذه الارض الارض بتاعه الفلاحين دول عايزين ناخد منها الزكاة 100 قرداب شعير السنة دي يقول له طيب خدوا 100 قرداب هو انا هلمها منهم بطريقتي فادى 100 قرداب شعير وخد منهم 150 خد منهم 120 يبقى ربا ولا مش ربا؟ يبقى ابن عمر يقصد ربا حقيقي مش انه باطل زي الربا مش انه باطل لا انا هو- طب ما يقول باطل وخلاص ايه اللي يخليه يقول ربا بتشبيه بشيء ملوش معنى اصلا لا يقصد ربا انه هيكون يعطي وبعدين ياخد من الناس الحاجه اللي جاها اضعاف مضاعفه عن ابن عباس أيضا جاء مثل هذا اللي جاء عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار وهي الذل والصغار كأنه تسليط إنسان على الناس يجمع منهم بالإذلال وبالصغار كان في الماضي إذا ده مسؤول عن المزارع الفلانية ده مسؤول عن المزارع اجمع لنا فيدفع من جيبه وبعدين ياخد من الناس بالكرابيج وبالضرب وك- يذل الناس حتى ياخذ منهم الاشياء اللي دفعها وفوق ما دفعها. طيب هنا في بحث للشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده. يقول لنا ان العلماء اختلفوا في هذه الايه هل الايه معمول بها ولا ان هي منسوخه؟ اتوا حقه يوم حصاده. زي ما احنا اتكلمنا عن زكاة الخارج من الأرض هل بتوع بيعطى الخارج من الأرض يوم الحصاد بيعطى يوم الحصاد أي- أي بعد ما يصفى بعد يبقى يوم الحصاد ما بيعطاش حاجة فلذلك بعض أهل العلم قالوا منسوخ آتوا حقه يوم الحصاد أو إنه يحمل على شيء ثاني وهو أنه في المال حق سوى الزكاة في المال حق ان إيه؟ ترضخ منه للفقير يبقى يوم الحصاد ادي الفقراء اللي بيجوا الحاجه اللي بتسقط في الارض الحاجه الزايده ادي شيء للناس فيها لكن الزكاه ما هوش في هذا اليوم ده لسه انت هتاخد الحب ولسه يداس الحب ولسه ينقى ويصفى وبعدين يعطى لل- لل- للفقير كذلك ال- البلح هيؤخذ حتى في الاجران ولغايه ما يبقى تمرا ويعطى بياخد وقت فيها يبقى مش هيعطى البلح في يوم الجمع لا ده لما يثمر بعد ذلك يتحول الى تمر تخرج الزكاة بتاعه ولذلك بعض أهل العلم قالوا هذا الحق هو الزكاة المفروضة اللي هو آتوا حقه يوم حصاده لكنه جاء ما يبين أنه بعد ذلك ما هوش في يوم الحصاد قالوا جه إيه قالوا الآية نفسها في سورة إيه سورة الأنعام وهي سورة سورة مكية الأنعام سورة مكية والزكاة فرضت في المدينة سنة اثنين في المدينة سنة اثنين يبقى الآية دي نزل الأول ولا الزكاة الأول الآية الأول يبقى الآية دات الأول وبعد كده بين ما في هذه الآية بما نزل من أمر الزكاة وأنه لابد من كذا وكذا بعض أهل العلم يقولون ليس المراد بها الزكاة إنما المراد أنه يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة ونحو ذلك يعني يعطي لبعض الفقراء شيئا منه وبعض أهل العلم يقول هذا حق واجب غير الزكاة وهو غير محدد وبعض أهل العلم يقول هذه منسوخة منسوخة بما جاء في الزكاة وده اختيار جمهور العلماء قالوا آتوا حقه يوم حصاده ده كان في الأول أيام مكة وأول ما هاجروا المدينة أول سنة لكن بعد ذلك نزل الأمر بالزكاة وتحدد الأنصباء اللي في الزكاة وتحدد الوقت يبقى نسخ ما كان هنا اختار ذلك ابن جرير الطبري وعزاه الشوكاني في التفسير لجمهور العلماء وأيده بأن السورة مكية لكن الحافظ ابن كثير يقول لا انه القول بالنسخ هذا يحتاج لدليل قوي على ان هذا منسوخ فكانه يقول انه كانت واجبه في الاصل ثم بين انه هذا الوجوب مش الان في العطاء انما الوجوب بعد ما يداس وبعد ما ينقى وبعد ما يتمر ممن قال بالنسخ لهذه الايه ابن عباس ومحمد بن حنفيه وغيرهما ابن جرير الطبري يستدل للنسخ قالوا بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ في وقت الحصاد زكاة, زكاة الحرث هذا تؤخذ بعد ذلك قال إذا كان إجماع على ذلك زكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجزاز ما هيش في يوم الجزاز ولكن بعد ذلك لما يتحول إلى تمر قال فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد فعلم أنها منسوخة هذا كلام ابن جرير الطبري ذكرنا أن العلماء اختلفوا في الزكاة زكاة الخارج من الأرض هل يخرج في كل شيء زي ما يقول الأحناف ولا يخرج في بعض الأشياء وهذه الأشياء يخرج منها إيه الضابط بتاعها يخرج من كذا ولا يخرج من كذا فبعض أهل العلم رأى أن الزكاة في هذه الأصناف الأربعة فقط زكاة الخارج من الأرض اللي هي التمر والزبيب والقمح والشعير بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن أربعة فقط اللي جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يقول عبد الله بن عمرو إنما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذا إسناد واحد وفي حديث عن عمر إنما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا مرسل أيضا جاء عن أبي موسى وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم أنه بعث مين معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري في اليمن يعلمان الناس فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذه الأربعة رواه الحاكم ورواه البيهقي أيضا وقال البيهقي رواة ثقات وهو متصل طيب يبقى هنا لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة هذا إما محمول على أن هي دي الأشياء اللي موجودة غير ذلك خضروات وفاكهة فلذلك قال لا خذ من هذه الأربعة فقط دون غيرها من الخضروات والفاكهة فما كان مثل هذه الأربعة فهو أولى أن يؤخذ زكاته أيضا لذلك التحديد في إن إيه اللي يؤخذ الزكاة منه قلنا الخضروات ما فيهاش حاجة إلا على قول أبي حنيفة خلينا نرجع ثاني للكلام العلماء الجمهور منهم الأئمة الأربعة قالوا الزكاة تؤخذ في هذه الأربعة وفي غيرها عند الحنبل قال لك كل حب بيزرع سواء الحب ده هياكله الإنسان أو هياكله الحيوان زي ما ضربوا المثل بالكرسنة لك ده من العلف للحيوان قال فيها حط قاعدة إن الزكاة تخرج على إيه عند الحنابلة قالوا المدخر المكيل يبقى حبوب هتكون للأكل حبوب طبية تستخدم في الطب حبوب تستخدم في العلف طالما أنها مكيلة ومدخرة يخرج عنها كلها الزكاة يبقى ده قول مين الحنابلة الشافعية والمالكية قالوا لا ده لابد تكون مطعومة بيطعمها الإنسان يبقى الحبوب اللي بتستخدم كنوع من الأدوية لا ما فيش مش داخلة في الزكاة اللي داخلة في الزكاة ما يأكله الإنسان طيب الخضروات قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في خضروات وما أخدش عليها زكاة جرجير وبقدونس مش عارف الحاجة اللي تخرج من الأرض لم يأخذ عليها زكاة صلى الله عليه وسلم لما سئل عمر بن الخطاب عن الفرسك الفرسك اللي هو الخوخ قال لا ما فيش ما فيش فيه زكاه ما خدش يا ترى عمر بن الخطاب كان يعرف الشريعه ولا ما يعرفش الشريعه أو عمر بن الخطاب ما خدش عن الخوخ الزكاه يبقى الاصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مثلها يؤخذ فيه الزكاه اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياخذ منها الزكاه يبقى لا زكاه فيها قلنا في أول الحديث أن الإمام أبي حنيفة قال كل حاجة يدخلها الأرض يكون فيها الزكاة احتج بإيه؟ بالآية والحديث الآية اللي هي ومما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا يبقى هنا أمر الله عز وجل بإيتاء والنفقة أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض المما من ألفاظ العموم لفظ عام يعم جميع ما سلب كل حاجة تطلع من الأرض يكون فيها الزكاة طيب مما أخرجنا لكم من الأرض الجمهور قالوا طب لما هو كل حاجة بتأخذ فيه الزكاة ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك حاجات ما أخذش من الزكاة وقال لمعاذ لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة ليه قال كده قال آه هنا يبقى العموم مقيد بشيء أو مقيد بشيئين شيء اللي هو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما كان مثله ما كان مثله الفائدة إذا قال الشعير إذا قال ال ال ال القمح يبقى مثل الرز مثل الذرة مثل الدخن مثل العدس من يبقى الأشياء اللي هي زيها مدخرة ومطعومة للناس وقوت للناس يخرج فيها الزكاة الأشياء اللي كانت موجودة وما خدش منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة خلاص يبقى لا يؤخذ منها الزكاة ويقولوا العلماء أنه أكثر أهل العلم على ذلك أن الخضروات لا زكاة فيها الخضروات لا زكاة الفاكهة الطرية لا, لا زكاة فيها يجي في مذهب مالك يقول لنا التين في زكاة ولا ما فيش فيه زكاة عند مالك يقول ما فيش فيه زكاة المتأخرون من المالكية بيقول لك لو إن الإمام مالك شافهم هما بييبسوا التين يخلوه يابس ويدخر كان قال فيه الزكاة يبقى نظر العلة إنه إيه الفرق بين البلح اللي بيتحول لتمر العنب بيتحول لزبيب التين اللي بيتحول لتين يابس هنا قد يقتاته الناس فلذلك قالوا يكون في الزكاة انه مدخر عند الناس ويقعد فترة طويلة من ممكن يبقى طيب ما هو مش مش نفس الحكاية انه انواع منها بييبس ويعيش عند الناس فترة طويلة اذا كان من الفواكه ما ييبس ويصير قوتا للناس زيه زي التمر وزي الزبيب يكون فيه الزكاه ده الكلام العلماء اللي في هذه المسألة في الزكاة يقول لنا أنه مذهب مالك أنه تجب الزكاة عنده على كل مقتات مدخر ولعل ده يعني أقرب المذاهب للصواب في ذلك أنه كل حاجة تكون قوتا للناس وتدخر عند الناس هتقعد هيعطي للفقير هينتفع بها الفقير خلال أشهر خلال السنة لأنها قوت وأنها مدخرة عنده لذا زي التمر وزي الزبيب وما كان مثل ذلك واختلف في مذهبه في الزيتون هل الزيتون فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة مبناه على ذلك هل بيعيش ممكن يكون مدخر وهو قوت للناس بيقتاتوا عليه ولا ليس قوتا للناس فالبعض يقول انه من ضمن اقوات الناس ياكلوه والبعض يقول لا الزيت بتاعه اذا صفي والزيت يبقى من الزيت يخرج عليه الزكاة فقالوا تخرج من زيته بعد العصر فيخرج العشر أو نصف العشر من الزيت الجمهور يقول لا ما فيش فيه زكاة لا في الزيتون ولا في الزيت السمسم البذور يقول لك السمسم يكون زي حكم حكم الأشياء المدخرة فيكون فيه الزكاة هذا في مذهب مالك يقول لنا في غيره من المذاهب من العلماء مذهب الشافعي مثلا يقول لنا المطعوم ما كان مطعوما من الطعام ومدخر تجب فيه الزكاة يقول مذهب الشافعي لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار إلا ما كان قوتا ومدخرة يبقى سمر طلع فراولة طلعت ما فيش فيها زكاة ما فيش فيها زكاة أنهي زكاة اللي هي زكاة الحبوب والثمار لكن صاحب المال أخذها وباعها يبقى هنا عروض تجارة المال اللي بيخرج طلع 2.5% الزكاة بتاعة المال الذي يحول عليه الحول عندك كلامنا هنا زكاة الحبوب والثمار اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أوسق إذا بلغ يعني أشياء تكال فمش هيتخيل إن هياخد الثمار الفراولة وثمار التوت ويكيلها ويعملها لا إنها ما هيش مدخرة عند الناس ولا داخلة في هذا الباب يبقى زكاة شيء تاني بقى إنه إذا كان هذه باعها بمال والمال قعد عنده سنة يخرج الزكاة 2.5% نوع آخر من أنواع الزكاة طيب بيقول لنا ولا تجب عند الشافعي في شيء تاني من الثمار غير التمر والزبيب التمر والزبيب فقط طب غيرها زي التفاح السفرجل الرمان يقول لك لا تجب فيه ليه لأنه ما يشقوت للناس وهذه فاكهة وما خدش عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة يبقى ليس فيها هذا النوع مش هقول له عليك عشر التفاح مع ان التفاح غالي ويجيب فلوس اكتر من غيره يقول لك زكاه عروض تجاره بقى لما يبيع هذا والمال يحول عليه الحول يخرج زكاه عروض تجاره يبقى اللي هيخرج عن هذا النوع زي ما قلنا في الابل والبقر والغنم زكاة الشيء اللي يتخذ للضر والنسل الخمسة من الإبل عليهم شاة العشرة عليهم شاتين طيب إنسان ما عندوش لا بيتخذ للضرب والنسل ولا غيره ده هو بيتاجر بيشتري 100 جمل ويبيعهم ويشتري يبقى هنا زكاة إيه؟ عروض تجارة إذا قلنا ما فيش هذا النوع من الزكاة في نوع تاني اللي هو زكاة عروض التجارة الحديث بقية إن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين